وقبل ما تروح التراويح اسمع كلام طيب ومريح عيش في المعاني وتفاصيلها قبل الإمام ما يرتلها اسمع كلام طيب ومريح عيش في المعاني وتفاصيلها قبل الإمام ما يرتلها
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد مع الجزء الثامن عشر ونعيش مع سورة المؤمنون وسورة النور ومفتتح سورة الفرقان ومن البداية هنعيش مع صفات أهل الإيمان قد أفلح المؤمنون وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى هيعدد لنا صفات أهل الإيمان هينقلنا بقى على رحلة الإنسان أصلا من الخلق للبعث من أول ما يقول لنا سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين حتى يقول سبحانه ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ويقول ربنا سبحانه وتعالى انه سخر هذا الخلق للانسان وربنا سبحانه وتعالى امتن على الانسان عشان يقوم بالوظيفه اللي خلق من اجلها وانه سبحانه وتعالى ارسل الرسل لكي يكونوا هادين للناس عن ضلالات الشياطين ويقول لنا سبحانه وتعالى ويعدد بقى ذكر الأنبياء من أول لدن نوح أول المرسلين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ثم يذكر قصة سيدنا هود مع عاد وكل مرة هناخد بالنا إن ربنا سبحانه وتعالى هيقول لنا ذكر نبي وبعدين يقول لنا ايه ثم انشانا من بعدهم قرنا اخرين وكاننا في رحله الانسان من البدايه خالص من اول خلقه وكل مره ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بالوظيفه التي خلقنا من اجلها ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا قصه سيدنا موسى وهارون ويذكر شان عيسى عليه السلام وبعدين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون يبقى من البداية إحنا خلقنا ليه إحنا المطلوب مننا إيه إيه صفات أهل الإيمان وكيف اختلف الناس بعد الرسل وكيف كان حال المؤمنين يعني حال الضالين وحال المؤمنين فيقول لنا سبحانه وتعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وينقلنا تاني وكأننا مع صفات أهل الإيمان اللي ابتدت بيها الصورة من تاني لما يبتدي يقول سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فصفات المؤمنين ثم صفات الكافرين وذكر عذابهم ثم نعيش مع آيات القدرة وكيف أن ربنا سبحانه وتعالى أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأ لكم في الأرض نعيش بقى مع تعداد النعم هذه على الإنسان وكيف يواجه أهل الشرك هذه النعم بالإنكار وإنكارهم للبعث والرد عليهم ثم يأتي توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وكيف سيكون الندم عند الموت ومشاهد يوم القيامة فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ويقول ربنا سبحانه وتعالى في خاتمة السورة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق إذا سورة المؤمنون بتكلمنا عن رحلة هذا الإنسان من أول خلقه مرورا بما سخر الله عز وجل له وإرسال الرسل ثم ما كان من حال أهل الشرك فبتقول لنا الصورة كيف نحقق الإيمان طيب لو حققنا الإيمان نبقى في النور نبقى على نور من ربنا سبحانه وتعالى فتأتي سورة النور وسورة النور 64 آية مقسومة نصين البداية بغير المعتاد سورة أنزلناها السورة الوحيدة اللي في القرآن اللي ابتدت بوصفها ومباشرة كده دخلنا في الأحكام فندخل في الكلام على حد الزنا بعدين حد القذف بعدين احكام اللعان وبعدين تيجي حادثه الافك ويجي فيها تنبيهات خطيره جدا للامه في حفظ اللسان وربنا سبحانه وتعالى يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ويقول يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ويقول لنا ان احنا لا ينبغي علينا بحال ان نتبع خطوات الشياطين وبعد ما ياتي ذكر ذلك يجي ربنا سبحانه وتعالى ويعلمنا آداب تحافظ على الفطرة. إيه الآداب دي بقى؟ من أول الاستئذان وبعدين الكلام على غض البصر وبعدين الكلام تلاقيه على الحجاب والحث على التوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والكلام على أحكام الزواج والإعفاف بذلك وكده الربعين دول اللي أول نص السورة بعدين تأتي الآية التي سميت عليها السورة الله نور السماوات والأرض ويجي هنا ضرب المثل بأن ربنا سبحانه وتعالى ضرب المثال بالمشكاة اللي هي الصدر اللي جواها مصباح اللي هو القلب وفي في المصباح ده زيت اللي هو الفطره والمفترض ان المصباح ده كالكوكب الدري عشان بتسقط عليه الانوار اللي هي انوار الوحي فلما نجمع ما بين حاجتين ويكون عندنا نور الوحي نور القران ونور الفطره يبقى نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء لكن هنلاقي النور ده فين في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه ومين هم اهل النور رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله في المقابل اللي عايش في الضلمة اللي ضرب له ربنا سبحانه وتعالى مثالين والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده والمثال الثاني لما ربنا سبحانه وتعالى قال أو كظلمات في بحر اللجي اللي عايش في ضلمة هنا نور على نور وهنا ضلمة على ظلام جهل على جهل ثم يذكر لنا سبحانه وتعالى مظاهر لقدرته سبحانه وتعالى واياته في الكون لما يقول الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات وبعدين يقول لنا ان الايات ما هي سوره النور ابتدت ببينات وهتلاقي بعد كده في الايه 46 ولقد انزلنا ايات مبينات كانت الاول واضحه وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى عدد ذكر هذه الآيات فبقت واضحة وموضحة عارف بالظبط كده لما تبقى انت شايف عمود نور على مسافة بعيدة انت كده شايف نور لكن لما تبقى تحت عمود النور ده فالدنيا تبقى عاملة ازاي تبقى واضحة وموضحة فعشان كده آيات مبينات وهنلاقي ان في السورة اسم الله المبين وما جاش الا في السورة دي ويعلمون ان الله هو الحق المبين ويجي في خاتمة سورة النور الكلام بقى على الناس اللي مضلمة من جوه اللي فطرتهم للأسف ساءت واللي هم أهل النفاق ويعدد من صفاتهم وإنه في قلوبهم مرض آه وعندهم ريبة وإن هم أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة معروفين أنتم مين ويوجهنا لطاعة الله وطاعة رسوله وإن هو ده اساس التمكين فبعد ما يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول الايه اللي بعديها وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض ونرجع تاني لمجموعه من الاداب تختم بها الصوره والاداب هنا في اداب الاستئذان واداب الاعفاف وانه وان يستعففن خير لهن والتوجيهات للمؤمنين بان هم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على امر جامع ولا يذهبوا حتى يستاذنوه وان لا نجعل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما نخاطبش النبي صلى الله عليه وسلم كمثل اي انسان اخر كدعاء بعضكم بعضا وتختم هكذا الصوره بان العلم لله جل وعلا بعدين تيجي سورة الفرقان وأول سورة بقى معانا ابتدت بكلمة تبارك لأن احنا عندنا سورتين سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان وعندنا سورة الملك تبارك الذي بيده الملك ويجي ذكر الفرقان يعني انه القرآن يفرق ويكون فاصل ما بين الحق وما بين الباطل فالفرقان الصورة واضحة جدا من بدايتها إنها بتتكلم على أصلا الشبهات اللي توجهت لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولشخص النبي صلى الله عليه وسلم وللقرآن فهتلاقي من البداية وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقالوا أساطير الأولين ويجي الرد عليهم قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض وبعدين يقولوا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق الرد بتاع الشبهة دي هيجي في آخر آية في الربع ويجي هنا الكلام على أن ربنا سبحانه وتعالى هو المستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى لأنه ذو الفضل جل وعلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك تبارك سبحانه وبحمده ويأتي التهديد للمشركين إذا رأتهم من مكان بعيد النار عياذا بالله سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا نلاقي بقى في آخر آية الرد على الشبهة اللي قالوها لما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فيجي ربنا سبحانه وتعالى ويقول وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون هو كده الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم فخلطة الناس أذى وتحتاج منا الصبر أتصبرون وكان ربك بصيرا يبقى وانت بتسمع هذا الجزء هتعيش معنى الإيمان نور واخدين بالكم الدنيا لما تبقى فعلا محققين معنى الإيمان وعرفنا صفات المؤمنين في سورة المؤمنون وبعد كده الدنيا بقت نور على نور يبقى ساعتها الفرقان نعرف نفرق ما بين الحق وما بين الباطل أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقبل ما تروح التراويح اسمع كلام طيب ومريح عيش في المعاني وتفاصيلها قبل الإمام ما يرتلها